أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح سبيل هدايته لأرباب ولايته وأبهج وحرك أهل عبادته إلى معاملته وأزعج وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج سبحانه أوقد نيران محبته في أفئدة أحبته وأجج سبحانه من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأدلج ومن خاف عتبه ترك ذنبه وتحرج سبحانه يحب الإخلاص في الأعمال ولا يخفى عليه البهرج سبحانه حليم فإن غضب مكر بالعبد واستدرج لا تغتر بحلمه فكم عقاب في الحلم أدرج سبحانه سبحانه سبحانه لا يخفى عليه ضمير القلب وإن تلوى اللسان ومجمج ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طرف أدعج سبحانه سبحانه وتعالى يبصر جري اللبن يسري في العروق نحو المخرج سبحانه وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجاة يلهج فيستعرض الحوائج إلى أن يلوح الفجر ويتبلج هذا رأي من الحق أبلج هذا مذهب القرآن القويم والحديث الصحيح منهما مستخرج وهو المنهج السليم فلا تعرج عن المنهج أحمده سبحانه وتعالى على ما سر وأزعج وأشهد بوحدانيته بغير تلجلج شهادة موقن ما تلجلج وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى أبي بكر الصديق أول من أنفق من ماله وأخرج وعلى عمر الذي اضطر كسرى إلى الهرب وأحوج وعلى عثمان المظلوم وقد عذل وما عدل ولا عرج وعلى علي مبيد الطغاة وآخرهم المخدج وعلى الأصحاب أجمعين والصحب والآل والبنات والبنين اللهم صل على النبي محمد سيد النبيين وآله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع سبيله واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله إني يحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولقاء ثاني الليلة مع من كان تاركا للصلاة نلتقي معه الليلة وقد صلى أخي المصلي حبيبي مرحبا بك إني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحبك في الله نعم ولماذا لا أحبك وأنت قد وقفت بين يدي ربك فأحبك فأحبك لحبك له وحبه لك وأعرفك أخي في الله والآن أقولها بملء فمي أخي في الله حبيبي في الله أنا أحبك في الله وأقول لك أن أجمل وألذ وأمتع وأحلى شيء في الدنيا الحب في الله هل جربت الحب في الله؟ الحب في الله أنك تحب إنسانا لا لجماله ولا للسانه ولا لأنه دمه خفيف ولا لأنه بينفعك ويشغلك ويكسبك ولا لأنه بيعاملك كويس بس بتحبه لأنك حاسس أنه بيحب ربنا شايف منه انه بيعبد ربنا بتحبه عشان دي بس وهو بيحبك لأجل هذه إنها قمة المتعة أن تحب لله وأن تبغض لله سبحانه وتعالى من أجل الله وهذه علامة التوحيد الخالص اللهم اجعلنا من المخلصين علامة التوحيد الخالص أنك تحب لله لا لهواك ولا لشهوتك ولا لرغبتك ولا لذاتك أخي المصلي بحبك بحبك في الله وأنا ملاحظ إن وشك نور اي أيوة والله بعد ما صليت وشك نور اوعى تفكر ان دي اونطه لا ما عندناش اونطه خالص ما عندناش الا الصدق عارف وشك نور ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاه نور الصلاه نور فلما صليت ظهر على وشك النور اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا اللهم انا نسالك نورا من عندك تصلح به اعمالنا الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نور ما شاء الله لا قوة إلا بالله نور في وجهك نور في كلامك بعد ما كان لقاءك زمان بالشتيمة بقى لقاءك النهاردة صليت وصليت فين وصليت ازاي نعم أخي المصلي حبيبي أنا أريدك الليلة أن أجلس معك جلسة أخرى بعد أن صليت لأطمئن إيه أخبار الصلاة عندك لسه بتصلي ولا بطلت صلاة وبتصلي كويس ولا لا لأنني علمت أن بعض الناس قد ترك الصلاة مرة أخرى وأنا نفسي نفسي أقف معاك أقعد معاك إحنا متفقين إن إحنا نحبك وتحبني ونتعاون عشان ندخل الجنة سوا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عايز أقول لي اللي بطل صلاة بطلت تصلي ليه إيه اللي جرالك بطلت تصلي ليه اكتشفت إن الصلاة وحشة بعد ما صليت متعبة بعد ما صليت ده أنت جربت والمفروض اللي جرب يصلي وحس حلاوتها واستطعم لذتها ما يقدرش يبطلها يا راجل ده انت لو كلت عند بتاع فول على العربية مرة واستطعمت كل يوم بتروح له يا راجل ده انت لو عرفت بتاع سمك مرة وعجبك كل يوم بتروح له المسجد اللي انت صليت فيه وحسيت بمتعتك وحياتك ما ترجعلوش تاني عارف عارف انت بطلت تصلي ليه ها لانك ما صليتش صح ما هي حاجه من اتنين يا تصلي صح يا تصلي صح مفيش حل تالت لازم تصلي صح لكن المشكلة انك ما صليتش صح للأسف الشديد فعشان كده بطلت عارف عارف العيال اللي اللي, اللي بيدخنوا بيشربوا سجاير او بيشموا بيشموا هريين انا عايز الصلاة تجري في دمك لو لو الصلاة جريت في دمك ما تقدرش ما تقدرش تبطلها ابدا لو ادمنت الصلاه تيجي وقت الصلاة ساعة أذان الظهر وقت الجرعة لو ما خدتش الجرعة اللي هي ركعات الصلاة تجي لك الحالة تتجنن ما تقدرش لازم تصلي لازم لكن انت للأسف الشديد الصلاة ما جريش في دمك عارف ليه؟ عشان ما عندكش دم انا اسف وهتزعل مني مش قصدي ده انا بحبك وعايزك تحبني بس صحيح واحد عنده دم يشوف كل النعم دي من ربنا عليه والاخر ما يصليلوش ده يبقى عنده دم يبقى بيحس لا لا لا انا مش مصدق ان واحد عنده دم نظيف دم طاهر دم منور لكن انت عندك دم اه يلي ما بتصليش بس الشيطان بيجري فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم ايه مجرى الدم فنسأل الله أن يطهر دمنا اللهم طهر دمنا اللهم طهر دمنا من الشياطين نعم لما تطهر دمك هتصلي صح انا عايز اتكلم معاك النهارده شويه اسمح معلش بحبك بقى وما قعدتش معاك من زمان تعال نشوف موضوع الصلاه ده ما انا عايزك تصلي صح نعم اخوتي في الله احبتي في الله والله اني احبكم في الله عايزين نصلي صح لازم واللي يصلي صح لازم يصلي زي النبي ما صلى ما صلي عليه ايه صلى الله عليه وآله وسلم وأبي ما أقول لك نصلي صح أنا عايز أطمن برضو على حتة تانية زوجتك وولادك أخبارهم إيه صلوا ولا ما صلوش أصحابك والشلة صلوا ولا ما صلوش أنا قلت في آخر شريط يا تارك الصلاة لماذا لا تصلين قلت له لازم يبقى قضية الصلاة قضية قومية لكل المسلمين كلنا نبدأ ندعو إلى الصلاة وندعو الناس للصلاة نعلم الناس للصلاة ناخد بإيد الناس للصلاة قل لي إيه أخبار زوجتك بتصلي ولا لا ولادك بيصلوا ولا لا أبوك أمك جيرانك أصحابك نعم بدأت الجميع يصلوا ولا لا ما هو لو الكل صلى ده برضه نوع من أنواع حيطتك عشان ما تبطلش صلاة قال الله ومثلهم في الإنجيل عن الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ومثلهم في الإنجيل ك كزرع أخرج شطأه ف فآزره أخرج شطأه فآزره فالصحابة لما دعوا الناس للإسلام كان كل واحد يسلم يثبتهم ويقويهم فأنا عايزك تخرج شطأك عشان يؤازرك يقويك ويثبتك عايزك تدعو الناس للصلاة كتير كل واحد صلى هيثبتك عارف لما يكون ده عمود في الارض كده والدق جنبيه كذا حته عشان يسندوه يقف هي كده هيسندوك فلازم اولا اطمن على زوجتك واولادك كلكم راع وكلكم ها مسؤول عن رعيتك انت مسؤول عن زوجتك مسؤول عن اولادك مسؤول عنهم شوف الصحابه ادم جاء ذكرهم عايزين نصلي صح ومش ممكن نصلي صح الا كما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلوا ها كما رأيتموني أصلي ممكن تقول لي يا عم احنا هنروح للنبي فين ده ده سيدنا النبي آه سيدنا النبي ولكن ربنا قال لنا وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا تهتدوا مش عايز تهتدي أنا خايف تقول لي هو أنا مجنون لا ده الهداية أنت بتطلبها في الصلاة بالذات في الفاتحة اهدنا ها؟ الصراط المستقيم في الصلاة ربنا بيقول وإن تطيعوه إيه تهتدوا وانت بتطلب الهدايه فاطيعه لكي تهتدي اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم شيء انا عايزك تصلي زي النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم ده الصحابه وشوف الفرق بيننا وبينهم الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كانوا يستقلون عباده النبي ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها كأنهم استقلوها مش احنا مستكترينها عشان كده الصحابة كانوا أحب الخلق بعد رسل الله إلى الله أيوة كانوا أحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الرسول كان بيحب أصحابه وكان يأمر بتوقيرهم صلى الله عليه وسلم فإياك إياك تسمع حد يغلط في الصحابة وتسكت لازم ترد عليه تاكله أيوة الصحابة دول أبوك وأمك الصحابة دول أصلك وفصلك الصحابة دول أجدادك الصحابة دول أصحاب فضل عليك هم اللي وصلوا لك الدين خلي بالك من النقطة دي لكن الصحابة دول مش هم بس أتباع النبي ده احنا احنا كمان أتباع النبي ما تصلي عليه ما هو أنا هقول لك بقى لو ما بتصليش على النبي مش هينفع نقعد مع بعض لازم كل ما تسمع اسمه تصلي عليه عليه وعليه الصلاة والسلام انت بخيل ولا ايه قال صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه اللهم صل على النبي محمد نعم إخوتي في الله أحبتي في الله انتبهوا خلي بالك إن الصحابة مش هم بس أتباع النبي لا ده احنا إخوان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو مسلم الخولاني خلي بالك عشان عايزك تبقى كده برضو عندك حمية قال أبو مسلم الخولاني أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه ليعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا أيوة يقول لا ومن فكر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبو هريرة وأبو عبيدة وأبو ذر وأبو الدرداء معاذ وأنس بيفكر الصحابة دول وعمر وخالد بيفكروا انهم هيستولوا على الرسول من غيرنا لا ده احنا لازم نزاحمهم عليه ونكون معاهم حوالين النبي ليه عشان يعرفوا انهم خلفوا رجاله خليك راجل يا راجل خليك راجل كده لازم تبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراه زي الرجاله مش الصلاه تطول شويه تنخ ايه خليك راجل مش السجود يطول شويه تقلق لا خليك راجل جاهد تعالى بقى ندخل في موضوع الصلاه ازاي نصلي اول حاجه لازم اسالك انت بتصلي ليه يقول لي تاني ما نصليش يقول لي ما بصليش ليه نصلي يقول لي بتصلي ليه ايوه بتصلي ليه انت بتصلي ليه لازم دي تقف معاها كده صحيح هو انا بصلي ليه اه والله دي برضه محتاجه تفكير اه بصلي لانني عبد واللي جينا للغلط بقى تاني لا ده انت عبد لله سيدك ولا لا سيدك الله فانت عبد ليه امرك انك تصلي تسمع الكلام ولا لا تقول له ايه على عيني وراسي يا رب انت تؤمر ايوه اصلي قوي طالما ان سيدك امر امر تسمع كلام فلما تصلي دي بقى اسمها الاخلاص قام صاحبنا يقول لي ايه والنبي بلاش نحوش قل حاسب ما تحلفش بالنبي ليه ما احلفش بالنبي ليه هو وحش ولا ايه لا ده النبي سيدنا كلنا ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ده حب النبي شرط في الايمان يا ابني ولكن النبي اللي انت بتحبه وهو بيحبك ان شاء الله قال لك ما تحلفش بيه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت بس وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر وكفارته أن يقول لا إله إلا الله فالله يخليك ما تقولش والنبي تقول إيه بالله لما تحب تطلب مني حاجة وتستحلفني ما تقوليش والنبي اعمل كذا تقول لي بالله عليك اعمل كذا بالله تقول إيه بالله من عايز لسانك يتغير لأن قلبك اتغير نظف فلازم ينضف لسانك هو كمان الشاهد مش هكلمك بالنحوي بس يا خلي بالك لازم نبدأ بالنحوي حتة حتة القرآن نحوي والسنة نحوي واللغة العربية من الدين خلي بالك لازم تفهم دي الإخلاص عارف يعني ايه الإخلاص إنك تصلي لله وحده صلي لله مش عشان ترتاح ومش عشان الناس يقولوا بيصلي ومش عشان عيالك تصلي لمين لله تصلي وتقول له أنا بصلي لك أنت بس يا سيدي راضي راضي أنا مش عايز يا سيدي إلا رضاك يا ربي إلهي سيدي مولاي أنا أصلي لك وحدك الإخلاص الإيه فهمت الإخلاص يعني إيه؟ إنك مش تصلي عشان الناس يقولوا عليك بتصلي ده رياء دي مصيبة خلي بالك هتضيع تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك عبدي لماذا لم تصلي؟ تقوم أنت تتخض كده تتفزع تقول أنا آه ليه ما صليتش؟ وعزتك وجلالك صليت والله كنت بصلي يا رب يقول لك أبدا صليت ليقال مصلي وقد قيل فلا أجر لك عندي هتضيع لو صليت للناس لانك انت ما تروح تقول اصلي عشان بروح مراتي تقول لي صليت يبقى شكلي وحش قدامها قوي فعشان لما تقول لي صليت اقول لها ايه صليت اصلي عشان المدير بتاعنا في الشركه بقى بيصلي فانا كمان اصلي عشان يرضى عني لا لا لا لا, لا. انا عايزك تصلي لمين لله خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا في الصلاه الشرط الثاني لقبول الصلاه المتابعه الايه المتابعه ايه ايه المتابعة يعني ايه يعني ايه المتابعة المتابعة انك تصلي زي النبي بالظبط ما صلى بالضبط زي النبي ما صلى قبل ما ادخل معاك بقى دي الوصية الاولانية خلي بالك عشان تعد معايا الوصية الاولانية انك تصلي بالاخلاص والايه والمتابعة خد شوية الوصايا دول قبل ما ندخل في موضوع كيف تصلي واحد احسن الوضوء العملية وخلي بالك معايا عشان انا بحبك مش كروته مش أداء اللي عليك وخلاص لا أنا عايزك تصلي بحب تصلي بإيه؟ آه تصلي وأنت بتحب الصلاة تصلي وأنت عايز تصلي نفسك تصلي روحك في الصلاة عارف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ايه وجعلت قرة عيني في الصلاه قرة العين يعني قمة متعتي وسعادتي وراحتي وهناءة قلبي وسرور روحي أن أصلي أنا عايزك تبقى كده إنك لما تيجي تصلي مش بتصلي يلا يا عم خلينا نخلص آه واحد تاني مثلا طالب في الجامعة بيصلي ودماغه في المحاضرة واحد ثالث صنايعي بيصلي ودماغه في المكنة اللي شغالة واحد رابع صاحب دكان بيصلي ودماغه في الدكان لا لا لا لا لا أنا عايزك لما تصلي للملك تبقى دماغك مع الملك عايزك وانت واقف في الصلاة كده تبقى دماغ فاهمني طبعا ها اه تبقى واقف كده في الصلاة ممخمخ ايوه واقف تصلي بكل سعاده حاسس كده بالمتعه والنعيم والروح حاسس انك في اجمل حاله من حالات حياتك بالظبط هي دي معنى ان الصلاه قره قره العين تبقى قره عينك فلما تيجي تتوضا استشعر والكلام ده انا قلت لك قبل كده استشعر انك انت وانت بتغسل ايديك الذنوب بت ايه بتخر من تحت ضوافرك فما تكروتش اغسل ما هي الذنوب متلتلة ما انا عارفك ربنا يتوب عليا وعليك ربنا يغفر لي ولك ربنا يسترني واياك انت عارف وربنا شايف ان الذنوب كتير فلما تغسل ايديك اغسل بقى بجد ما تكروتش واما تتمضمض اتمضمض اتمضمض صح واستنشق صح واغسل وشك كويس مش بتغسل وشك عشان عشان تفوق لا تغسل وشك في الوضوء فرض من فرائض الوضوء علشان تنزل الذنوب اللي نيلتها بعينيك النسوان اللي انت بصيت عليهم رايحة وجاية اغسل اغسل وشك كويس عشان تطلع الذنوب اللي دخلت بقك والكلام اغسل اغسل ونزل خلي الذنوب تخر اللهم طهرنا من ذنوبنا واغسل دراعك وامسح راسك وامسح ودانك واغسل رجليك ساعة ما تخلص وضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ما شاء الله ما شاء الله حافظ اهو بتقول معايا ما شاء الله اهو كده لازم تتعلم الحاجات دي خلصت وضوء تبدا بقى تدخل تصلي اللي انا عايز اطمن عليه برضو بعد الوضوء انت بتصلي في الجماعه في المسجد ولا لا مهمه جدا مهمه جدا دي الصلاه في اول وقتها المحافظه على تكبيره الاحرام خلي بالك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو علم الناس ما في الاتان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا خلي بالك الرسول ما صلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيقول إن الناس لو يعرفوا الخير اللي في تكبيرة الإحرام واللي في الصف الأول في الصلاة وبعدين ما لقوش غير إنهم يعملوا قرعة هتدخل أنت القرعة دي انتبه وخلي بالك من الحديث ده أنا عايزك تكتبه وتعلقه قدام عينيك في بيتكم أو في أي حتة اكتب الحديث ده اكتب اكتب معايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار ايه رأيك ياد يا متهم عايز براءة عايز براءة احبس نفسك على الصلاة أربعين يوم على ذمة القضية قضية ايه يا عم اعوذ بالله فلا الله ولا فهلك لا دي قضية مهمة جدا انت موحد مؤمن مخلص ولا منافق دي القضية اللي مرفوعة عليك احنا بقى رافعين عليك قضية ان انت منافق او انطجي وفي قضية تانية مرفوعة عليك ان انت من اهل جهنم عايز البراءة تعمل ايه تصلي 40 يوم ايه ما تفوتكش في الخمس صلوات تكبيرة الإحرام 40 في خمسة بكم؟ 200 مش حافظ جدول ضرب ولا ايه ها امال شاطر بس تحسب كام راكب في الربع جنيه ها امال ايه خلي بالك 40 في 5 بكام ب 200 200 صلاه تاخد بيهم براءة يا عم براءة قول لي حلو اصلي 40 يوم وبطل لا لا لا مش قصدي ما هو انت لو صليت 40 يوم صح عمرك ما هتبطل لا يمكن ساعتها هتبقى الصلاه جريت جريت في دمك ما تقدرش تبطلها بس انت صلي كم أربعين يوم تدرك تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات وتصليهم صح وتصليهم ايه صح الحاجة الثالثة اللي عايز اطمن عليها منك صلاة الفجر أخبارها ايه قول لي اه طب ليه الإحراج ده بقى لا مش إحراج ده الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة من صلى الايه البردين اللي هم العصر والفجر على ارجح الاقوال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر قل لي والله الفجر ده بقى يعني ايه انا بصلي في البيت اصل انت عارف الواحد بيرجع تعبان هل كان طول النهار يا عم الشيخ انت عارف الشغل موت اعمل ايه لا لا لا لا لا ده الصلاه راحه والصلاه سعاده والصلاة نعيم وقرة عين ولازم تبقى عارف انك ما بتصليش بنفسك ده اللي بيعينك ويوفقك ويقويك ويساعدك الله فاستعن بالله ربنا قال كده واستعينوا بالصبر وايه والصلاة فلازم تستعين بالله بالصلاة عشان ربنا يعينك ويساعدك الفجر لازم تنزل تصلي الفجر في المسجد عارف انا عايزك تنزل تصلي الفجر في المسجد سبحان الله صلاة الفجر بالذات دون جميع الصلوات لها طعم تاني بس انت جرب كده جرب لما تنزل تشم هوا نظيف لا في متبرجات ولا في موسيقى واغاني ولا في شتيمه وسب ولعن ولا في دخان عربيات تنزل كده الفجر تحس ان الجو نظيف من المعاصي تحس ان الهواء لما يدخل قلبك ينشرح صدرك وتروح تصلي قران الفجر له طعم تاني مختلف وخصوصا لما تروح تصلي ورا واحد سني يقول لي اه انت بقى ناوي تضيع النوم من عيني بقى انا انا عارف بقى انت ناوي مش هكذا البر معايا انا راح اصلي ورا الراجل اللي جنبينا عشان اخلص وارجع انام لا انا عايزك تصلي ورا واحد سني بيطول وتسمع بقى كلام ربنا الله تسمع كلام مين الله اللي خلقك تسمع كلامه وهو بيناديك ويكلمك يا سلام لما تروح تسمع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ويقرا بيك الربع ده بقى في آخر سورة الزمر لحد ما تسمع وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اسمع بقى واتمتع مش اللي بيخبطهم في ايتين ونخلص وهم الستين الصغيرين اللي كل يوم يصلي بيهم يا ده انا عايزك تسمع القران عايزك تسمعه تسمع كلام ربنا اللي انت ما سمعتوش ابدا اسمع اسمع واستمتع لما تصلي الفجر هناك بقى ربنا بيقول ايه وقران الفجر ان قران الفجر كان كان مشهودا كان مشهودا قران الفجر نص عليه قول لي طب اصلي ازاي بروح تعبان انام ما بقدرش اقوم لا لازم تجيب منبه ولازم تكلف مراتك تقول لها لو ما صحيتنيش للفجر مش هنروح نزور امك الاسبوع ده لازم كده وتقول لابوك يصحيك وتقول لامك تخبط عليه وتكلم واحد صاحبك يتصل عليك في الفجر واحد تاني يعدي عليك يخبط ويستناك ما يسيبكش الرسول عمل كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان في ليله في سفر طب ما تصليش على النبي ليه صلي احسن اروحك عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال لأصحابه احفظوا علينا صلاتنا قال لهم ايه احفظوا علينا صلاتنا خايف للفجر يضيع ايضا قال لبلال لما نام في السفر يا بلال اكلأ لنا الليل قال له ايه اكلأ لنا الليل يعني احفظ لنا الليل اوعى الصلاة اوعى الصلاة تضيع اوعى تنام لازم انت تعمل كده اهو ده النبي ما تصلي عليه عشان ما يجيش واحد يقول ايه انا بنام وانا عارف ان انا بصحى بصحى ولا بيصحى ولا حاجه هتضحك على مين بقى لا الرسول كلف اللي صحيح فانت كلف اللي صحيح الفجر الفجر صلاه الفجر صلاه الصبح صلاه الفجر اوعى تضيع منك واحفظ عليها عشان ربنا يحفظك حاجه كمان عايز اطمن عليها عندك ايه اخبار السنن النوافل لان انا ملاحظ ان بعض الناس اللي صلت بيصلي الفرض ويطلع يجري لا مش كده مش كده خالص لازم لما تصلي وتصلي بحب زي ما قلت لك لازم تصلي كتير كتير قوي ده ربنا بيقول واسجد و... واقترب كل ما تسجد اكتر تقرب من ربنا اكتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك بها درجه فكل ما تسجد اكتر كل ما ترتفع اكتر شوف الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة في أحرج الأوقات وأحلك الظلمات كان الرسول يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الصحابة بالليل كلهم يناموا وهو واقف يصلي يوم الأحزاب الصحابة كلهم يناموا وعواصف ورعد وبرق ومطر والرسول واقف يصلي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كذلك كان شأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من كل جيل مع الصلاة عارف عارف كانت الصلاة بالنسبة لهم زي إيه زي السلاح بتاع الجندي عارف لما كنت في الجيش وكنت تقف خدمة ساعة ما عينك تغفل كده أول ما تصحى إيدك تدور عليه على السلاح آه خايف ليتسرق منك عارف لما إنسان من دول اللي واقفين خدمة ساعة ما يحس بحركة مريبة وراه يعمل إيه يشد الاجزاء انا فاهم معايا عارف انت شد الاجزاء ده ها ايوه هي كده الصلاه ان الانسان ساعه ما يحس كده انه متضايق شويه يعمل ايه جرش الجامع يروح يصلي ساعه ما يحس ان في مشكله جرش الصلاه شان المسلم الموحد مع الصلاه زي الغني مع فلوسه دايما تلاقيه متكل كده على فلوسه وبيتكلم من منطق ايه الفلوس فانت بتتكلم برضه من منطق الصلاة انك بينك وبين ربنا صلة بينك وبين ربنا ايه صلة عارف الصلاة دي زي ايه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم إيه خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله لو قدام بيتكم مفيش كنبة اهو نهر كل يوم تستحمى خمس مرات كل يوم خمس مرات تغتسل تفتكر يبقى ريحتك عرق مش ممكن آه لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليك عارف لو الذنوب لها ريحة كان الناس تقرف من أصحاب الذنوب صح كده لكن لما تصلي بتغسل على طول بتغسل على طول أنا بشبه الصلاة واحنا في في زمان العربيات ال- الزيرو ها ان زي ما يكون واحد اشترى عربيه زيرو كل يوم بيوديها التوكيل خمس مرات تتظبط تفتكر العربيه ديك تقدم يحصل فيها حاجه ده كل يوم بتتظبط ايه خمس مرات ويتمموا على الزيت وعلى ال ها؟ وعلى وعلى كل حاجه فتفضل ايه فاللي بيصلي كانه بيقف قدام ربنا اللي صنعه اللي خلقه اللي زرعه اللي برعه اللي انشاه خمس مرات ربنا بيظبط له قلبه عمر ما توره ما يلخبط عمره ما يتلت لا لان ربنا بيظبط له قلبه يضبط الايمان في قلبه وينزل النور في قلبه هي الصلاه كده ما تفكرش انها فرد بس ده شوف رب بيقول ايه في الحديث القدسي يقول الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه دي الفرائض إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه مش عايز ربنا يحبك ربنا يحبك يا حبيبي ربنا يحبك لو حبك ربنا خلاص الله يقول في الحديث القدسي فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها في الرواية الأخرى فبي يسمع يعني بتوفيق الله وبي يبصر يعني بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله سبحانه وتعالى الصلاة بالنسبة للمؤمن الموحد زي الطفل مع أمه ساعة الطفل ما يحس بالخطر يقول يمي صح كده فكذلك الواحد ساعة ما يحس بالخطر يجري ربي يجري على الصلاة ويفزع إلى الصلاة يتنمي في حضن الصلاة يعيش الصلاة يعتمدون عليها كان على هذه السيرة أئمة الإسلام في كل عصر من العصور الصلاة انتبه مش بس الفرض صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء لا ده في نوافل قبل الفجر ركعتين وفي الضحى ركعتين أربعة ستة ثمانية لو حبيت قبل الظهر أربع ركعات بعد الظهر أربع ركعات قبل العصر أربع ركعات قبل المغرب ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قيام الليل 11 ركعة الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه كل اللي انا قلته ده له فضائي بس انا مش عايز اطول عليك اوعى تزهق مني انا بحبك ها خلي بالك الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه عليه وعليه الصلاه والسلام من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة آه يا اللي بتدور على شقة يا اللي مش لاقي شقة فرصة بيت فين على النيل على النيل والله لأن النيل من أنهار من أنهار الجنة بيت على النيل بكم؟ ب 12 ركعة في اليوم يا بلاش ده ولا البطارية أم 2 جنيه في اليوم 12 ركعة في اليوم سهلة جدا تصليهم ازاي؟ ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء كتير ده؟ ابدا لا ده مش كده بس مش الرواتب بس قيام الليل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل شرفك شرفك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسم آه صحة قيام الليل إيه صحة ربك في الثلث الأخير من الليل يعني قبل الفجر بساعة يقول هل من مستغفر فأغفر له ذنوبك المتلتلة بتاع بالنهار تقوم تقول له أيوة يا رب أنا مستغفر اغفر لي هل من تائب فأتوب عليه تقول أيوة يا رب أنا رجعت للبلوى السوداء تاني الذنب الفلاني تبت اقبل توبتي وتب علي يقول هل من سائل فأعطيه تقول أيوة أنا سائل شحات محتاج لك يا رب اديني كذا وكذا مفيش مانع إنك تقول له اديني عربية واديني جزمة البسها في رجلي واديني شقة في المكان الفلاني ومفيش مانع خالص إنك تقول له يا رب اديني شغلانة مريحة ويا رب اهدي المدير وخليه يرضى عني بقى وما يقرفنيش وما يأذينيش مفيش مانع خالص انك تطلب اي شيء في الدنيا يعجبك اهدي زوجتي اديني اولاد ارزقني صبيان اهدي اولادي الى اخره اطلب اطلب اللي انت عايزه كل صغيرة وكبيرة الله عز وجل يستجيب يستجيب ولكن ما تنساش الاخرة الاخرة اطلب بقى قول يا رب ارزقني الجنة ارفع درجتي في الجنة أدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب استنئ من يد النبي محمد قول قول يا رب ارزقني النظر إلى وجهك الكريم قول اطلب بقى الآخرة اطلب الآخرة مش كل حاجة الدنيا خلي بالك الصلاة يا شباب مش بس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء فين النوافل خلي بالك الصلاة يا شباب مش بس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء فين النوافل فين النوافل لازم تحافظ على النوافل وأيضا الصلاة في كل الأحوال في الخوف صلاة وفي الاستسقاء صلاة وللتوبة صلاة لما تذنب ذنب تصلي ركعتين تصوم ركعتين التوبة أيضا في الخسوف والكسوف صلاة وللحاجة صلاة في صلاة اسمها صلاة الايه؟ الحاجة ركعتي الحاجة وإن كان الحديث بتاع صلاة الحاجة ضعيف لكن في حديث ثاني أن رجلا أعمى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يعافيني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوته فقال ادعو المرأة اللي بتصرع الرسول قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فشفاك قالت أصبر مش عايزة أشفى ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف يا مرأة بتصرع بيجي لها صرع اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم لما كانت بتصرع بيجي لها حاله صرع كانت بتتكشف يعني الهدوم بتاعتها بت ايه؟ بتترفع كانت زعلانه انها بتتكشف وهي مصروعه زي ما قلت لكم قبل كده بقى فيا من تتكشفين بغير صرع احذري ان يبتليك الله بالصرع اه المراه اللي بتغيظ اللي بتحافظ على نفسها كانت زعلانه انها بتتكشف وهي مصروعه وانتي عقلك سليم وبتتكشفي ازاي ده عقل ده نسال الله ان يهدي نساء المسلمين وان يستر عورات المسلمين لكن الراجل ده لما الرسول قال له تصبر لك الجنه ولا ادعي لك قال له ايه ادعو لا ادعو فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو وعلمه الدعاء اللي بيدعو بيه لكن الشاهد هنا ان يصلي ركعتين وايه ويدعو ففي صلاه اسمها صلاه الحاجه ايضا خلي بالك ان للخروج من البيت ودخول البيت صلاه شفت دي جديده دي صح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يعني إذا أردت أن تخرج إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء وإذا رجعت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء وانت خارج تعمل ايه صلي ركعتين ربنا يحفظك طول ما انت بره وما تدخل البيت صلي ركعتين اول ما تدخل ربنا يبارك لك في اهلك واولادك ويمنع المشاكل يبقى البيت مليان بركه وهدوء وسكينه شفت ازاي الصلاه انا ممكن ازيدك بس كفايه عليك دول انا عايزك تحافظ على الصلاه الصلاه دايما دايما دايما دايما ما تبطلش صلاه ادمن الصلاه حب الصلاه وعيش الصلاه عيشها بقلبك باقي بقى دلوقتي ان احنا ندخل في موضوع ازاي ازاي نصلي بعد ما قلنا المداومه على الصلاه قال الله جل جلاله في وصف المؤمنين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون داوم على الصلاة وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون خليك محافظ على الصلاة والصلاة في المساجد أنا رجعت للنقطة دي تاني معلش ليه؟ عشان أسمعك الحديث الجميل ده تسمع؟ تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه قال إن للمساجد أوتادا هم أوتادها إن للمساجد إيه؟ أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة لهم جلساء من الايه؟ من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم الله حديث جميل قوي أبو هريرة رضي الله عنه بيقول إيه إن للمساجد أوتادا هم أوتادها ناس بقى في المساجد عشان كده بقول لك وانت رايح الشغل خليك عارف في طريقك الم- العصر بيأذن عليك في الطريق تبقى عارف ان في في المكان الفلاني مسجد تصلي فيه العصر كل يوم والمسجد اللي جنب البيت بتصلي فيه المغرب والعشاء كل يوم والمسجد اللي جنب الشغل بتصلي فيه الظهر كل يوم صلي المغرب والعشاء والفجر في المسجد اللي جنب البيت شاهد لما تبقى ليك انت وتد في مسجد من المساجد عارف يبقى اصحابك مين الملائكة ياه ياه مين اصحابك الملائكة اصدقائك ابو هريرة بيقول ايه فان غابوا افتقدوه سألوا عنه فان غابوا سألوا عنهم وان مرضوا عادوا لما تمرض الملائكة تزورك الملائكة تزورك سبحان الله عمران بن حسين الصحابي الجليل لما مرض يقول كان يزورني الملائكة أسمع تسليمهم يسلموا عليه ويرد عليهم يرد عليهم الملائكة هيزوروك لما تمرض وإن كانوا في حاجة أعانوهم لما تحتاج يقفوا جنبيك قال الله جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا و ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في في الحياة الدنيا وفي الآخرة انتبه الملائكة تكون زوارك تكون زوارك لازم تواظب على الصلاة وعلى الصلاة في المسجد تعال بقى ندخل في الموضوع ونعرف ازاي نصلي قول لي نصلي ازاي أول شيء أطالبك بعد ما قلت لك الصلاة بحب اثنين الصلاة بفهم وتدبر الصلاة بإيه؟ بفهم وتدبر أنا عايزك تفهم بتقول إيه مش القضية إنك أنت تروح واقف كده جاي جري من بره ومستعجل عايز تمشي بسرعة ها الله أكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر بالفعل الله أكبر سبحان لا لا لا لا لا مش صلاة دي لا لا لا ما ينفعش النظام ده خالص خالص مرة ما ينفع في راجل صلى صلاة زي كده ويمكن أحسن من كده شوية صلى صلاة لم يتم ركوعها وسجودها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي خايف عليك تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك ما صليتش ليه تقول له أنا والله صليت يقول لك كذبت فإنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد ما تنفعش الرسول قال له ايه ارجع ف... فصلي فإنك لم تصلي رغم ان الراجل وقف واستقبل القبلة وقرأ الفاتحة وركع وإيه؟ وسجد ولكن قال له فإنك لم تصلي يبقى مش المطلوب من الصلاة صورتها المطلوب حقيقتها عشان كده ربنا ابدا ما قالش ادوا الصلاه ما قالش صلوا وانما قال اقيموا الصلاه قال ايه اقيموا الصلاه اقيموا الصلاه قال والمقيمين الصلاه فالصلاه لابد ان تقام اقامه اقامه حقيقيه فلازم الصلاه بخشوع بفهم بتدبر اول حاجه في الصلاه النيه ما بقولكش اقف قول نويت اصلي العشاء اربع ركعات فرضا علي لله العلي العظيم مستقبل القبله مؤتما بهذا الامام حاضر الوقت لا لا لا كل دي بدعه حرام لا تجوز وانما تبقى في قلبك قبل ما تدخل في الصلاه عارف انك هتصلي العشاء هتصلي ايه العشاء واقف كده عشان كده الرسول ما صلي عليه قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه ووقار عارف لما تكون مروح البيت واخد معاك 2 كيلو فاكهه ونص كيلو كباب ونص كيلو كفته ها وتقول لزوجتك بقى ايه وضبي القعده ها اه يعني العيال كده يقعدوا ونحط هنا كوبايه عصير وهنا حتتين مخلل وهنا ورقتين خس وهنا ورقتين جرجير ونحط عده الشاي برضو جنبينا اه تبقى الامور كده ه- هناكل بقى ما هو نص كيلو كباب ونص كيلو كفته هناكل فكذلك لما تيجي تصلي لازم ايه اه توضأ من القعدة ظبط أمورك هنصلي قال رسول الله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ما تجيش تصلي ها والأكل حاضر محطوط والعيال قاعدين تقول دقيقة واحدة بس اخطف الظهر واكل لا لا لا لا مش هينفع النظام ده لا معلش ما بقى زي ما قلت لك بقى حاجه من اتنين يا نصلي صح يا نصلي صح مفيش حل بقى لكن عشان داخل انت اخر الليل وجايب العشاء معاك حاطه العشاء يلا طب بس اخطف العشاء واجي لكم على طول لا لا لا لا لا احنا عايزين بقى ايه نصلي نصلي فلما ادخل المسجد لازم قبل كل شيء ان انا اقلع جزمتي بره هتسري يا عم الشيخ مش قصدي مش قصدي مش قصدي انك تسيبها بره لكن ايه تعمل ايه بتقلعها ولا بتدخل بالجزمه زي ما بتقلع الجزمه من رجلك اقلع الدنيا من دماغك فاهمني شوف الجزمه انت بتشيلها من رجلك ازاي حط ايدك كده ها على دماغك فوق ها فوق على دماغك وروح قالع الدنيا حاططها في الجزمه واركنهم بقى على جنب وقف صلي من غير جزمه قصدي من غير دنيا معلش اسف من غير دنيا ما هي كل الناس بتشتكي عن السرحان في الصلاه صح اه امتى ما تسرحش لما تحس لما تدخل في الصلاه انك دخلت في الاخره للاسف شديد كتير من الناس بيدخل الصلاه والدنيا فين في دماغه فبتضيع الصلاه انا عايزك تقلع الدنيا مع ايه مع الجزمه انا عايز اتمم على الجزم دلوقتي ها كل واحد في دماغه جزمه يعمل ايه اقلع إيه يلا عشان نصلي نصلي صح ونبدا النيه زي ما قلت لك الاخلاص ان انا بصلي لمين لله مش عشان اللي حواليا يشوفوني ولا عشان حاجه تانية خالص انا بصلي لله وحده مش كده يا موحد ايوه بس الموحد مش يعني لا اله الا الله أو لا اله الا الله لا لا لا مش دي مش دي خالص الموحد اللي ما بيعبدش الا واحد هو الله فيبقى يعلم ان اللي بينفعه ويضره اللي بيعطيه ويمنعه هو الله يعلم يقينا ان البدوي ملوش تاثير على ربنا ولا الحسين ولا السيده ولا الدسوقي ولا مين اللي له تاثير ولا حد الله هو ده عين التوحيد تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يعطيك الا الله وأن المساجد لله فلا فلا تدعوا مع الله أحدا انتبه انتبه حبيبي هتقف نويت تبدأ ترفع إيدك كده شايفني؟ لا مش شايفك طبعا هشوفك ازاي من الشريط اقول لك انا ها تخلي صباعك الكبير اللي هو الابهام حيزه ودنك ما تعملش زي بعض الناس بقى يمسك ودنه كده لا ما تمسكهاش ولا تلمس ودنك مش شرط ترفع ايدك كده صباعك الكبير يكون حيزه ودنك وتقول الله أكبر يا والله لو قلناها صح لكنا نعيش الدنيا دي صح يا سلام والله استريحت انا لما قلتها دلوقتي تقول ايه الله اكبر سبحان الملك الله اكبر يا كلمه جميله قوي انك رفعت ايديك لفوق علامة الاستسلام علامة الايه؟ آه كأنك بتقول جيت لك ماليش غيرك مهما رحت وبعدت وتهت وضللت مش هعرف أفر منك برضه بين ايديك رافع انت ايديك كده رفعت المستسلم وكفك جهة القبلة مش كده كفك جهة القبلة الله أكبر شايفني كانك شايفني اهو بقى شرحت لك كفك جهه القبله صوابعك مضمومه بحيث ودانك الله اكبر قول الله اكبر عارف يعني ايه الله اكبر يا سلام لو تفهم الله اسم هذا لفظ الجلاله الله الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتذللا واستكانة وتوكلا واستعانة واستعاذة آه الله الله قال بعض العلماء أن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله الله أكبر يا سلام لو قلتها صح بقى أكبر ربنا أكبر من إيه يا عم الشيخ أنا مش عايزك تبقى أونطاجي وكذاب عايزك لما تتكلم تتكلم بجد بفهم بوعي بإدراك أكبر من إيه؟ أكبر من من إيه؟ من كل حد بتخاف منه وبتخاف عليه وبتخاف ليه وبتخاف بيه أكبر فلما تقف في الصلاة وترفع إيديك كده وأنت بتقول الله إيه أكبر استحضر مين الكبار اللي هيشغلوك عنه اللي هياخدوك منه وأنت بتنزل إيديك كده نزلهم ارميهم حطهم في الأرض الله ها أكبر لما تقول الله أكبر لو قلتها صح يبقى هتبدأ الصلاة صح بقى من الأول كده لكن الله أكبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا عايزك تقول الله أكبر تزلزل قلبك تهزه كده فلما قلبك يتهز كده كل اللي جوه قلبك يتهد ويفضل الله العظيم الكبير المتعال الله الحليم الودود الرحيم الكريم الغفور المعطي الوهاب الله الله المنتقم الجبار المتعال المتكبر ذو البطش الشديد الله لما تقول الله أكبر ساعتها تبقى موحد لا تعظم في قلبك إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تحب إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا ترجو إلا فضل الله الله أكبر تزلزل كيانك تهز أركانك تدخل في قلبك ودماغك تعيش في عروقك ساعتها تشوف بيها وتسمع بيها وتنطق بيها الله أكبر بعد ما قلت الله أكبر تحط إيديك على صدرك إيدك اليمين فوق إيدك الشمال كفك يعني كده كف اليمين كده فوق كف الشمال كده بالظبط أهو الاثنين على بعض بالظبط على صدرك على صدرك بين ثدييك والمرأة زي رجل ايدك اليمين فوق ايدك الشمال على صدرك او ذراع على ذراع كده اهو شايفني ذراع على ذراع يبقى ايدك اليمين فوق المرفق اللي احنا بنقول عليه في الفلاحين كوعك الشمال وايدك الشمال تحت كوعك اليمين هو ما اسموش الكوع اسمه الايه المرفق وخدها دي من عندي بقى جدعانه الكوع اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه بز ايدك اه ده اسمه ايه الكوع ده الكوع لكن ده اسمه ايه المرفق خلي بالك انتبه اظن قلناها دي قبل كده شاهد ان الانسان ساعه ما يقف كده بقى ايده اليمين فوق ايده الشمال على صدره بعد ما قال الله اكبر الوقفه دي علامه الذل علامه ايه الذل واقف ذليل خاضع منكسر بين يدي الله ايه عينك فين في الارض كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده رمى ببصره إليه موضع سجود عينه في الأرض كفه اليمين على كفه الشمال على صدره ورجليه بحيث أكتافه ما تفتحش رجليك قوي ما تفرشحش ضم رجليك على قد كتفك بالظبط الرسول ما صلى عليه قال حازوا بين المناكب والأقدام رجليك بحيث أكتافك نفس فتحة رجليك قد عرض كتافك عشان ما يبقاش في فرج في الصف وحطيت ايدك كده ديت ايضا وقفة العبودية بين يدي الملك هذه الوقفة ايضا الاتباع لان النبي وقف كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ايضا التعظيم والاجلال ايضا الاستسلام ايضا وضع اليدين كده زينة للصلاة ايضا ان يجتمع عند تكبيرة الاحرام ثلاثة اشياء القول الله أكبر والفعل رفع اليدين والنية استحضار القلب فالقلب اشتغل والإيدين اشتغلت واللسان اشتغل يبقى القول والفعل والقلب اجتمعوا عند بداية الصلاة يبقى جمعت كل كيانك كل اللي بره هات قلبك قلبك فين عند مراتك ابعت هاته بسرعة عشان نصلي فين قلبك مع الفلوس هناك هاته فين قلبك في الشغل هاته اوعى تدخل الصلاة من غير قلب حطيت ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك خلاص نبدأ دعاء اسمه دعاء الاستفتاح دعاء ايه؟ الاستفتاح وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية كثير منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قول لي بالراحة عشان أقول وراك حاضر أقول تاني تقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تبدأ كده تقول الدعاء ده وزي ما قلنا بفهم زي ما فهمنا الله أكبر عايزين نفهم سبحانك التسبيح والتنزيه عن النقائص والعيوب فالله له الجلال كله وله الجمال كله وله العظمة كلها لا تأخذه سنة ولا نوم لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الله عز وجل كأنك لما بتقول سبحانك أي أنزهك عن كل نقص وما مسنا من لغوب فالله لا ينام ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا يتعب ولا يغفل سبحانه وتعالى يرى كأتم ما تكون الرؤية ويسمع أتم ما يكون سمع ويتكلم أعظم ما يكون الكلام كل ده على غير تشبيه عظيم سبحانك يعني كده سبحانك اللهم اللهم إلهي أنا اللهم يعني إلهي أنا وبحمدك سبحانك تنزيه وبحمدك مدح بالكمال يبقى التنزيه من النقص والمدح بالكمال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أي اسمك كله بركة ما ذكر على قليل إلا كثره ولا ذكره خائف إلا اطمأن واستراح تبارك اسمك وتعالى جدك جدك يعني عظمتك يعني عظمت عظمتك كبرت وكسرت عظمتك تعالى جدك ولا إله غيرك التوحيد التوحيد ما تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق سواك في دعاء تاني للاستفتاح أنا أحب إن أنت تقوله بقى اللي هو ايه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد وفي روايه اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج والبرد وفي روايه اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد يا سلام لما تبدا الصلاه بالحلاوه دي اللي هي اللهم باعد بيني وبين ايه خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب شوف الشرق فين والغرب فين قل يا رب حطني في الشرق وحط ذنوبي في الغرب يا رب ابعد عني ذنوبي كل دي يا رب البت اللي انا ماشي معاها في الحرام وديها اقصى الغرب وديني اقصى الشرق يا رب السجاير وديها اقصى الغرب وديني اقصى الشرق يا رب النظر الى نساء المتبرجات وديها اقصى الشرق وديني اقصى الغرب يا رب لساني اللي موديني في 60 داهيه ده وديه يا رب يا رب كانك بتقول ذنوبي كلها افصل بيني وبينها وحل بيني وبينها واعصمني منها ونجيني منها وتوب علي منها مش بس كده اللهم ها نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ها الابيض من الدنس الجلابيه البيضاء اي نقطه كده ايه تمام فيها فانت بتقول له يا رب انا عايز قلب ابيض زي البفتة نقي يا رب شوف شوف شوف كلمة نقني كلمة ايه من النقاء والتنقية نقني يا رب نقني نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ما تخليش عندي ولا ذنب يا سلام لما تقول بقلب وتستشعر اجابة الرب ما انت واقف في الصلاة رفعت ايدك قلت الله الله أكبر وحطيت إيدك على صدرك استشعرت أن الله ينصب وجهه لوجهك فهو قريب منك سميع مجيب معطي وهاب فبتطلب وانت موقن انه هيديك فتستشعر بعد ما دعيت الدعاء ده انه اداك كل حاجه ونظفك وطهرك وانتهينا بقيت واقف نظيف وبعدين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوعى تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد لا لا لا لا ربنا قال ورتل القران ترتيلا لعل واحد منكم بقى يقول لي آه ده انت بقى راجل فاضي بقى احنا هنقعد عشان نصلي بقى نقعد نصلي شهر وليه لا يعني وما نقعدش نصلي شهر ليه هو احنا هنقف قدام حد احسن من ربنا مش هو اللي هيدينا ولا ايه ها اقف رتل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف مع كلمة أعوذ يعني إيه أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي وأستنصر ألتجئ أعوذ بالله أي ألتجئ وأحتمي بالله من من الشيطان من الشيطان كتر في اليومين دول مرضى المس الشيطاني اللي عايز ينجو من المس يكثر من الاستعاذة يكثر من ايه من الاستعاذة انك تقول اعوذ بالله ها؟ من الشيطان الرجيم الله اكبر اكبر من الشيطان ها فلذلك اذا استعذت به يحميك منه شوف في قصة يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن ايه عن نفسه قال معاذ الله قال ايه أعوذ بالله أحتمي بالله ألتجئ إلى الله أعتصم بالله شوف الملك ربك جل جلاله عمل إيه وألفيا سيدها لا تلباب ساعة كفاية أعوذ بالله ربنا سبحانه وتعالى جاب لها جوزها على الباب طب خد أهو يلا شفت يحميك إزاي يحرسك إزاي ينجيك إزاي يحصنك إزاي يحفظك إزاي بس أنت قول بس قولها صح مش أعوذ بالله لا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعد من جوه قلبك وانت فاهم أعوذ يعني أحتمل وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم مرجوم يعني مطرود من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم رتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لازم تبدأ باسم مين بسم الله دي سورة الفاتحة تبدأ باسم الله اسم الله زي ما قلت لك كل بركة لما تتعب تمرض حط ايدك على الحتة اللي توجعك وقول ايه بسم الله ثلاث مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد وأحاذر سبع مرات يعني لما يكون عندك صداع حط ايدك على دماغك كده وقول ايه بسم الله ثلاث مرات واعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ايه سبع مرات لما يكون جنبك بيوجعك حط ايدك على جنبك وقول بسم الله فما ذكر اسم الله على شيء الا حلت فيه البركه لذلك في كل شيء بسم الله لما تيجي تدخل البيت تقول ايه بسم الله تخرج من البيت بسم الله تيجي تاكل بسم الله تشرب بسم الله تلبس بسم الله تأتي زوجتك بسم الله تصلي برضه بسم الله تبدأ بسم الله لأن البداية الحقيقية اللي فيها بركة باسم الله بسم الله الرحمن سبحان الله كأنك بتقول يا رب أنت رب رحيم وأنا عبد ضعيف أنا جيت لك ووقفت بين إيديك بحبك وعايزك ومحتاج لك وما اقدرش استغنى عنك انا مذنب اه وعاصي اه وبعيد اه ومقصر اه لكن انت كريم هتسيبني لمين جيت لك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشعر بقى خلي بالك يقول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي انت قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسكت ما تقولش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبدك نستعين لا لا وانما قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لما تسكت بعد الحمد لله رب العالمين اسكت اسمع كده كأنك تسمع بأذن قلبك قول ربك حمدني عبدي يا لو تسمع بس انت قلبك اتسد بطين من كتر المعاصي والذنوب فما انت السامع لو قلبك نظيف تسمع تستشعر انك بتسمع قال الله اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لما ربنا بيطبع على القلب القلب ما يسمعش حاول تسمع حاول تتسمع حاول تنصت باليقين ربنا قال كده في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي يا لو سمعت ثلاث مرات الله يقول عنك عبدي عبدي عبدي يا لهناك ويا لسعادتك ويا لراحة قلبك ويا لرقي روحك لما تسمع ربك بيقول عبدي عبدي عبدي عايز ايه اكتر من كده نفسك في ايه اجمل من كده في ايه في الدنيا امتع من كده لما تيجي تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد دي لله وإياك نستعين دي للعبد كانك بتقول له يا رب أنا أعبدك فأعني أعني على ما أنا فيه فيعطيك العون على ما أنت فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بتقول له يا رب وريني الطريق المستقيم يا رب خلينا بطل لف ودوران يا رب خلينا بطل اروح روغان الثعالب يا رب خلينا امشي صح يا رب اعصمني بقى من التوهان تهت لما غلطت اهدنا الصراط المستقيم والحديث بلفظ الجمع اهدنا لاستشعار جماعية الإسلام جماعية المؤمنين اهدنا الصراط اه؟ المستقيم ايه الصراط المستقيم طريق الجنة صراط المستقيم قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلك خليك ماشي على الخط المستقيم لا يمين ولا ولا شمال خليك كده عدل امشي عدل فين الصراط المستقيم شوف ربك بيقول ايه صراط الذين ها أنعمت عليهم مين اللي ربنا أنعم عليهم قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما مين الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فكأنك كنت واقف في الصلاة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آه تقول يعني كأنك بتقول يا رب خليني مع النبي ورا النبي في إيد النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هي دي لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا رب خليني مع النبيين والصديقين وإيه والشهداء والصالحين أنت يا غلبان يا مسكين يا تعبان هتبقى مع النبي ايه رأيك في دي لما تقولها من قلبك تهداها الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين انعمت عليهم حاجه غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين الضالين النصارى تقول لي يا رب عايز طريق غير طريق اليهود ولا طريق النصارى طريق النبي محمد ولا ادل سيده عارفين السيده دي ها كده ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا مع دول ولا مع دول اه ساعه ما تقول كده وتبص على نفسك كده فيك ايه من صفات اليهود غدار خاين مكر كأنك بتقول يا رب طهرني من دي بتاع نساء ما هم اليهود كده والعياذ بالله ولا النصارى اللي ما يهود مغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى ضالين لم يعرفوا الحق ولم ولم يتبعوه ضالين فتقول له يا رب لا مع دول ولا مع دول معاك انت يا رب ولا نبيك محمد بس يا رب وبعدين تقول آمين آمين يعني اللهم استجب آمين يعني ايه اللهم استجب وفيها دليل على أنه يستحب للإنسان أن يؤمن على دعائه اتعلم السنه دي لله ها انك انت لما تدعي اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني واهدني واجبرني وارزقني وتب علي وعافني الهمني رشدي وقني شر نفسي واعطني ولا تحرمني وارزقني الجنه بغير حساب وارفع في الجنه درجتي عافني من كل بلاء ونجني من كل فتنه امين امين امين وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين تيجي في اخر الدعاء وتقول انت ايه امين تؤمن على دعائك على دعاء نفسك فهمت خلصت الفاتحه تقرا سوره سوره قصيره او طويله حسب نوعيه الصلاه نبدأ بصلاة الفجر صلاة الفجر طويلة كان يصلي بمئة آية صلى الله عليه وسلم وصلاة الظهر متوسطة الطول وصلاة العصر قصيرة وصلاة المغرب متوسطة وصلاة العشاء قصيرة دي السنة دي السنة والرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المتوسطة كان يطولها أحيانا فصلاة المغرب مرة الرسول صلى الله عليه عليه صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف حوالي 20 صفحة من المصحف في المغرب وفي مرة صلى المغرب بقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فهي كده ممكن ساعات كده وساعات كده انتبه خلصت السورة تكبر ايدك على صدرك لسه خلي بالك ترفع ايدك الله أكبر وتركع يا سلام لو ركعنا صح لمين ما تنساش دي دايما تركع يعني تتني وسطك بحيث ان وسطك مع رجليك يعملوا زاوية قايمة 90 درجة بالظبط عايزك ترسم نفسك بالمثلث والمنهلة مظبوط ليه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع على ظهره إناء ماء منسكب لو صب على ظهره قدح ماء ما وقع انتبه يبقى تركع صح ولما تركع ما تنساش انت بتركع لمين لله سبحانه وتعالى انا شايف ان احنا طولنا فان شاء الله باذن الله تعالى هكمل الاسبوع الجاي اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك